قبل ما ابتدي قصة النهاردة أنا عاوز أشكر كل الناس اللي جت من Spotify أو Apple Podcast أو من أي مكان تاني واشتركوا في قناة اليوتيوب عشان يساعدوني إني أوصلها ل 5000 مشترك أنا متشكر جدا ليكم في يوم لما كان عمري 8 سنين صحيت من النوم عشان ألاقي إن والدتي ما بقتش والدتي ما شفتش الشخص اللي ناداني بين قوسين يا حبيبي قبل كده في حياتي آه أيوة كان في شبه ما بينهم بس أنا كنت عارف شكل والدتي كويس والست دي الست دي ما كانتش هي طبعا انت اكيد متخيل الموضوع كان مخيف قد ايه بالنسبة لطفل عنده 8 سنين حبست نفسي في اوضتي وبكيت طول اليوم بكيت لحد ما النوم غلبني وفضلت نايم لحد تاني يوم الصبح تاني يوم لما صحيت البطانية بتاعتي بقى لونها أخضر البطانية كان لونها أزرق اليوم اللي قبله شلتها من فوقية وخدتها رميتها من الشباك لما بصيت من الشباك شفت رصيف الشارع الرصيف اللي كان لونه أبيض في أسود بقى لونه أصفر في أسود دلوقت طلعت جري على المطبخ عشان ألاقي إن والدتي رجعت تاني والدتي بعد أسابيع طويلة من الصريخ والبكا ابتديت أتأقلم على الوضع في أيام كنت بصحى من النوم عشان ألاقي حاجات بسيطة مختلفة عن اليوم اللي قبله وفي أيام تانية الحاجات المختلفة ما كانتش بتبقى بسيطة في يوم من الأيام الحاجة الوحيدة اللي كانت مختلفة عن اليوم اللي قبله إن كل الساعات كانت بتعرض الوقت من واحد ل 24 بدل من واحد ل 12 وفي يوم تاني قالوا لي في المدرسة إني دخلت الفصل الغلط رغم إنه نفس الفصل اللي كنت بقعد فيه كل يوم أول ما نقلوني بين قوسين للفصل الصح كان عندي حصة جغرافيا بس بدل الأسامي بلاد العالم كانت مترقمة بأرقام في يوم تاني كنت عضو في فريق الموسيقى بتاع المدرسة وكان متوقع مني إن أعزف البيانو كأني عمر خيرت في اليوم ده لما روحت كلبي الأليف اللي ما كانش ليه أي وجود امبارح كان مستنيني عند باب البيت عشان يرحب بيا ما خدتش وقت طويل عشان أتعلم شوية حاجات مهمة الناس اللي حواليا دايما بيتعرفوا عليا رغم ان في ايام اسمي وسمعتي بيتغيروا فيها توقعت ان شخصيتي ممكن تكون بتتغير هي كمان بتتغير مثلا بشكل لا ارادي رغما عني وبدون وعي بس على حد علمي الموضوع ده ما كانش بيحصل الناس اللي حواليا كانوا بيكبروا في السن بنفس المعدل اللي بكبر بيه وبرغم ان في اصدقاء وافراد من اسرتي كانوا المفروض انهم بيعرفوني من وقت طويل ما كانش فيه ولا واحد منهم ولا واحد بيقدر يفتكر اللي انا عملته في اليوم اللي قبله اه كانوا دايما بيفتكروني ويفتكروا شخصيتي بس ما فيش ولا واحد منهم كان بيفتكر قصة حكيتها لهم أو حاجة عملتها دايما كانوا بيحكوا لي على حاجات حاجات عمري ما عملتها قبل كده في حياتي على الرغم من كده قدرت أبقى قريب من الناس في فترات قصيرة من حياتي رغم التغييرات اللي بتحصل حواليا في حاجات جوا يومي فضلت ما بتتغيرش لأسابيع أو لشهور في مرة من المرات كان عندي صديق اسمه جاسم جاسم ذكرياته كانت بتقول له إنه كان صديقي من أيام الكي جي ما كانش بيفتكر أي حاجة أنا عملتها مؤخرا يعني مثلا لو حكيت له قصة وسألته عنها تاني يوم كان يا إما يحكيها لي غلط أو ينكر إني حكيتها له من الأصل بس المفاجأة المفاجأة إن الحاجات دي ما بيبقاش ليها أي قيمة لما بتكونوا صحاب قريبين كنا بنرتاح مع بعض وبنحب شخصيات بعض جاسم اسمه اتغير مرة أو مرتين بس رغم كده فضلنا أصدقاء قريبين لمدة تلات شهور لغاية ما قابلته في يوم وكان متنرفز جدا عليا بسبب حاجة غلط أنا عملتها حاجة ما قدرتش أفهم منه هي إيه بالظبط وبعدين في الأيام اللي بعد كده ما بقاش بيعرفني لمدة أسبوعين وبعدين بقينا أصحاب من بعيد لبعيد بنقف نتكلم مع بعض كل أسبوعين تلاتة أوقات أوقات كنت بحاول أخمن اللي بيحصل لي عندك مثلا نظرية العوالم الموازية احتمال إني أكون بصحى كل يوم في عالم موازي مختلف دي كانت أكتر حاجة مقنعة فكرت فيها وممكن تفسر حقيقة اللي بيحصل لي في الحقيقة عشان أبقى أمين مع نفسي ومعاك الموضوع ما كانش شاغلني قوي كانت هي دي الحياة اللي عرفتها من اللحظة اللي وعيت فيها على الدنيا والموضوع أصلا ما كانش هيشغلني لولا إني لاحظت إني مش طبيعي إني مختلف عن بقية الناس مثلا في الأيام اللي كان بيبقى موجود فيها عربيات الناس كانت بتسوق بس أنا ما كنتش بقدر عشان يا إما الرخصة اللي كنت مطلعها من اليوم اللي قبله بتكون اختفت أو ميكانيكا العربيات وطريقة سواقتها بتكون اتغيرت تماما في الآخر اتعودت اتعودت إن الناس دايما بتنسى اللي أنا بعمله واتعودت إني مبقاش قريب من حد لما بقى عمري 14 أو 15 سنة أدركت تماما إن أي حاجة بعملها ما بيبقاش ليها أي تبعات باختصار مش بتحاسب عليها وعشان كده ابتديت المشي الشمال كذا مرة قتلت أشخاص لمجرد إنهم ضايقوني مضايقات بسيطة والمشاكل اللي كنت بتعرض لها كانت بتنتهي مع نهاية اليوم أكتر حاجة مؤلمة تعرضت لها كانت لكمة من ضابط شرطة ضخم بس الكدمة اختفت على طول تاني يوم الصبح سرقت عربيات وسطيت على محلات ولعبت بمشاعر بنات كتير بس في نفس الوقت قررت إن حاجة زي إن أنا أسرق بنك ما تستاهلش المخاطرة ما كنتش أعرف إيه اللي ممكن يحصل لو مت أول ما بقى عمري 17 سنة بطلت قررت إن حياة الجريمة مش مفيدة بالنسبة لي خصوصا إن الفلوس اللي بسرقها كانت بتختفي تاني يوم والناس اللي بقتلهم كانوا بيرجعوا للحياة بمجرد ما بصحى من النوم تاني يوم الصبح في يوم لما كان عمري 18 سنة صحيت الصبح على ألم رهيب في وشي لما رحت الحمام وبصيت في المراية لقيتني واخد كذا غرزة في مناخيري لما رحت المطبخ وسألت الراجل والست اللي واقفين فيه اللي خمنت طبعا إنهم والدي ووالدتي بتوع اليوم ده رغم إنهم في الأول اتفاجئوا إني مش فاكر اللي حصل لي إلا إنهم في الآخر ردوا على سؤالي قالوا لي على العلقة المحترمة اللي خدتها امبارح من ولد معايا في المدرسة بقيت اليوم ده فضلت أهرش في الغرز وأحط تلج على وشي على أمل إن الألم يقل بس لما صحيت تاني يوم الصبح كان الألم والغرز اختفوا في مرة وأنا عمري 23 سنة صحيت لقيت نفسي نايم على سرير مستشفى ما قدرتش أفهم إيه اللي بيحصل بس اليوم اللي بعده فهمت إني كنت في غيبوبة كنت حاسس بجسمي وأطرافي بس زي ما تكون كل عضلة في جسمي اختفت كان شعور مرعب ما كنتش قادر أتكلم أو أتحرك وما كنتش عارف أي حد من الناس اللي بتتحرك حواليا وقتها افتكرت إني مت وفي مرة لما كان عمري 25 سنة صحيت لقيت نفسي قاعد على كرسي بعجل كل أطرافي كانت مبتورة ما عدا إيدي اليمين الأحاسيس انفجرت من أماكن الأطراف المبتورة كلها انفجرت في نفس الوقت آلام الأطراف الشبحية إحساس عمري ما حسيت بيه قبل كده إحساس مستحيل شرحه الإحساس اللي بتحس بيه في كتفك لما تتني صوابعك بيبقى إحساس بسيط بس لما يبقى هو الإحساس الوحيد اللي أنت حاسه بيبقى إحساس مؤلم رهيب وأنا أنا كنت حاسس بأطرافي المبتورة وهي بتتلوى من الألم بقيت اليوم كان مليان بالزيارات زيارات من دكاترة وممرضين وواحد لون بشرته غير لون بشرتي فهمت بالعافية إن والدي كان بيشتمني وبيصرخ فيا بلغة ما قدرتش أفهمها بس أعتقد إن الموضوع كان ليه علاقة بوالدتي بعد اليوم ده ما بقتش بعرف أنام بسهولة حاولت أكتب مذكرات مذكرات أسجل فيها اللي بيحصل عشان أقدر أحدد التغييرات بدقة بس للأسف اليوم اللي بعده المذكرات كانت بتختفي أو كانت بتتحول ل list الطلبات من السوبر ماركت في الآخر خوفي من اللي ممكن يحصل لي لما أصحى اتحول لقلق رهيب ما كنتش قادر أحدد إذا كان الناس اللي بيحبوني هيفضلوا موجودين وحتى حتى لو فضلوا موجودين هل هيفضلوا قادرين إنهم يتعرفوا عليا أو إذا كنت أنا حتى هفضل بنفس شكلي سحبت تليفوني وكلمت اللي كان صاحبي في اليوم ده حاولت أشرح له وضعي حاولت أشرح له حياتي ماشية إزاي افتكرني بهزر قفل التليفون في وشي لما ابتديت أصرخ وأبكي لو كنت زيك دلوقت قاعد بسمع قصتي كان زماني سألت نفسي هو ليه ما فكرش ينهي حياته لحد دلوقت طيب هو الموضوع غريب شوية بس أنا أنا في الحقيقة عندي اللي أعيش عشانه في الشهر اللي عرفتها فيه وقعت في حبها إيه؟ بتسألني وقعت في حب مين؟ هقولك بس ما تضحكش عليا اتفقنا وقعت في حب مراتي اسمها علا أو ميسون أو خمسة سبعة أربعة تلاتة ستة طبعا موضوع الاسم ده بيعتمد على اليوم المهم المهم إنها قالتني إن إحنا نعرف بعض من أيام المدرسة الثانوي وإن إحنا متجوزين بقالنا شهور طبعا موضوع غريب موضوع غريب إن الواحد يحب حد مش فاكر أي ذكرى معاه بس الأغرب بقى إن الموضوع ده ما كانش ليه أي أهمية لحسن الحظ هي ما كانتش بتتكلم كتير عن ذكريات الماضي وشخصياتنا كانت بتعمل صوت الكليك لما كنا بنبقى مع بعض من أسبوع صحيت وأنا وهي بقينا مجرد زمايل في الشغل كان لازم أستنى أستنى لما أصحى في عالم عالم بنحب فيه بعض من تاني حاولت أشوف إيه اللي هيحصل لو ما نمتش في يوم كويس نسبيا لما علاقتي بعلا كانت كويسة وهي هي كانت بين قوسين كفيفة وأنا كنت بشتغل مقدم لبرنامج طبخ شهير في التلفزيون حاولت أفضل مطبق طول الليل طبعا كانت فكرة جامدة بس للأسف فشلت فشلت عشان ما قدرتش أكمل النوم غلبني الساعة 3 الفجر لما صحيت علا بقت ميسون وكانت شغلانتها إنها تقول الوقت بصوتها في التلفزيون بما إن الأرقام والحروف المكتوبة ما كانتش موجودة في العالم ده لما صحيت اليوم اللي بعده اتقبض عليا عشان خرجت من بيتي لسبب ما في العالم ده الحكومة كانت مراقبة الناس بكاميرات محطوطة قدام بيوتهم وما كانش مسموح لهم إنهم يخرجوا منها رجال الشرطة بزيهم المصنوع من الجلد الأحمر وببنادقهم الضخمة فضلوا ماشيين معايا لحد ما وصلوني عند مدخل بيتي مدخل بيتي اللي كانت أسرتي واقفة عنده وهم مرعوبين وبيترعشوا أسرتي اللي كانت مكونة من والدي ووالدتي وأختي وقتها ما حبيتش أفكر في إيه اللي كان ممكن يحصل لو كنت بعدت عن البيت أكتر أو مثلا لو كنت قاومت في يوم من الأيام صحيت في أوضتي الأوضة كانت فاضية ما فيهاش أي أثاث ولا حتى سجادة ما كانش فيها غير سريري وكان ماليها ريحة مقرفة أكيد ريحة كومة الفضلات اللي في الركن واضح إنها فضلاتي كان في سلسلة حديد طولها مترين ربطاني في السرير عشان ما أقدرش أوصل للباب الألم اللي كان في معدتي ما خلانيش أقدر أتحرك من مكاني أول 30 دقيقة الشباك كان متغطي عشان ما اقدرش اشوف اللي وراه بعد اللي خمنته انه ساعات قليله ست لابسه عبايه سودا ومغطيه وشها بماسك لعبه الشيش فتحت الباب ورمت كيس فيه سندوتش فول على الارض فضلت بصلي ثواني ما كنتش شايف وشها بس كنت حاسس بالسم اللي في نظراتها وهو بيتسرب من تحت القناع وبعدين وبعدين قفلت الباب وانا أنا ما قدرتش أعمل أي حاجة غير إني آكل الوجبة الوحيدة اللي اتقدمت لي في اليوم ده. في الليلة دي ما قدرتش أنام ما قدرتش انام عشان ما قدرتش ابطل اتمنى اتمنى ان اليوم اللي بعده ياخدني بعيد عن المكان ده من تلات ايام صحيت على الظهر كنت مربوط في كرسي ما قدرتش اتعرف على الاوضه اللي انا موجود فيها بس في نفس الوقت كان ممكن يكون بيتي ما قدرتش اتعرف على الماده اللي معمول منها الحبل اللي كان رابطني في الكرسي افترضت انه نوع من المعادن المرنه ما قدرتش اقف لان في المكان اللي انا كنت فيه ايا كان الاثاث كان متثبت في الارض ما ينفعش يتحرك من مكانه وما كانش فيه ابواب لان الراجل اللي كان لابس قناع حيوان لما دخل الاوضه دخلها من فتحه في الارض قناع الراجل كان لونه ابيض وكان معمول عشان يبقى شبه حيوان ما قدرتش اتعرف عليه كان شبه حيوان بيبقى موجود في بعض الايام حيوان كان اسمه ميدوف بس ميدوف كان هيكله العظمي خارجي وكان شكل عظمه هندسي على عكس الحيوان ده الراجل ما نطقش داس على زرار في القناع بتاعه وانا انا ما كانش في طوق حوالين رقبتي بس رغم كده رغم كده على طول حسيت ان تنفسي بقى اصعب ما كانش فيه هوا بيدخل زوري فضل دايس على الزرار دقايق لحد ما رئتي حرقتني وما بقيتش حتى قادر اصرخ عشان اطلب الهوا كنت هفقد الوعي لما اخيرا شال ايده من على الزرار وسابنا اتنفس تاني بعد 30 ثانية داس على الزرار تاني على آخر اليوم الدموع كانت مالية عينيا فضل يعذبني طول اليوم بنفس الطريقة كان كل اللي بتمناه إنه يضغط الزرار شوية زيادة شوية زيادة عشان أفقد الوعي وأصحى تاني يوم في مكان تاني بس عمره عمره ما غلط واداني الفرصة دي لما أخيرا مشي وسابني كان مستحيل أعرف أتنفس من غير صوت كنت بعب الهوا وبلهث من الألم مع كل نفس كل نفس هوا كان كأنه لكمة جديدة بتتوجه لزوري ورئتي كنت حاسس إنها هتتقطع ما كانش فاضل فيا قوة عشان أبكي ولا مية عشان تنزل من عيني على شكل دموع اتمنيت إن أصحى في مكان تاني أنا عمري ما حاولت أتحكم في المكان اللي أنا هصحى فيه بس دلوقتي وقت مناسب جدا إن أبتدي أدرب نفسي على الموضوع ده ممكن أبقى نايم على السرير جنب علا في عالم إحنا متجوزين فيه وتكون بتحبني قد ما بحبها وأخدها أغديها بره وأسمعها وهي بتشتكي من شغلها أنا بقالي فترة طويلة جدا ما زرتش العالم ده اليوم اللي بعده صحيت وأنا مربوط على كرسي برضه بس بدل الحبل كنت مربوط بسلاسل حديد سلاسل حديد مربوطين حوالين صدري ورجليا الجوع اللي في معدتي كان كافي جدا إن أصرخ بأعلى صوتي من الألم كنت مرعوب من اللي هيحصل خوفي من المجهول كان كافي إنه يعصر الدموع من عينيا سمعت صوت خطوات ورايا كان الراجل اللي لابس قناع حيوان بس المرة دي كان في لوحة زراير في إيده الدم اتجمد في عروقي ما فهمتش اللغة اللي كنت بتكلم بيها لما اترجيته يقتلني يقتلني بدل ما يعذبني عذاب شبه العذاب اللي عذبولي امبارح ما سمعليش وبضغطة زرار الهوا بطل يدخل صدري تاني زي ما قلت لك قبل كده في حاجات في حياتي ما بتتغيرش لمدة شهور التعذيب اللي بتعرض له فضل يحصل لمدة تلات أيام وفي كل ليلة الضرر اللي بيحصل لجسمي كان بيتمحي تاني يوم الصبح وأرجع سليم أرجع سليم عشان عذابي يبتدي تاني من الأول من غير أي فرصة إني أموت أكتر شيء مرعب إني ما ببقاش عارف اللي هيحصل لي اليوم اللي بعده امبارح الشيء المختلف ان الراجل اللي لابس القناع اتكلم معايا بلغه ما فهمتهاش بكره ممكن يحصل نفس الشيء بس الراجل هيكون لابس قناع مختلف او ممكن ممكن طريقه التعذيب تكون ابشع واسوا حاجه إن ما عنديش أي طريقة أتحكم بيها في المكان اللي هكون موجود فيه أنا وحظي لو حظي وحش اللي فاضل من عمري كل يوم هيبقى شبه اليوم اللي قبليه